بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان وظهر الدهور امين هو النقطة الأولى عايز أتكلم عنها يمكن هتبقى رد على الكلام اللي كنت بتتكلموا عنه إن إحنا عندنا في سر الزيجة لابد يسبقه سر التوبة أو جميع الأسرار سر المعمودية لازم قبليه توبة سر التناول قبليه توبة سر مسحة المرضى قبليه توبة وسر الزيجة كده برضه فالمشكلة أساسا إن كتير من الأسر بتاعتنا بتندفع وتبتدي غلط وتستنى المشاكل والطباع والعيوب هي هي وتبتدي تتفرع بقى جوه الأسرة حاجات كتير يعني يبقى الشخص داخل بعيوبه ما تبش والزوج داخل بعيوبه ما تبش الزوجة داخلة بعيوبها ما تبتش فيبقى يحصل مشاكل كتيره عشان كده مهم قوي ان احنا نمارس سر الزيجة صح يسبقه توبة يبقى الراجل او الزوج هيتوب توبة مظبوطة ويعترف اعتراف مظبوط يعني هيبتدي حياة جديدة التوبة يعني حياة جديدة يعني ان كان غضوب ان كان غيار ان كان معرفش في ايه او الزوجة ان كان عندها طبعة في توبة ونتوب ونبتدي سر الزيجة على اساس سليم لان الروح القدس بيحل في سر الزيجه فالروح القدس لما يحل في سر الزيجة ويغرس في الزوجين ويخليهم حاجة واحدة هيشتغل ازاي الروح القدس على حقل مش معد عشان كده كل الأسرار يسبقها التوبة ليه لأن الروح القدس عايز يشتغل ايه في حقل معد ولكن للأسف يا شوفوا بقى فترة قبل الزواج بتبقى شكلها ايه كل واحد مشغول واللي ازداد عصبية واللي ازداد عراك واللي واللي واللي وبعدين يروح يتجوزه على أرضية مش حلوة وكل واحد محتفظ بطباعه ومحتفظ بتصرفاته ما تبشي تبتدي سر الزيجة وتبتدي الحياة الأسرية معيوبة من الأول وفي حتة صغيرة برضو أحب أذكرها إن أحيانا الراجل يتجوز بواحدة مش مقتنع بيها قوي أو الست تتجوز واحد مش مقتنعة بيه ويدن الأمر ده مدفون جوه مدفون جوه أم يطلع بقى أثناء الحياة الأسرية بطريقة أو بأخرى من آن لآخر ازدراء عدم اهتمام تذمر أريافة معرفش إيه إهمال وكل ده بسبب إن البداية برضو إيه ما كانتش صح وما كانتش مظبوطة 100% فيهمنا قوي ان البداية تبقى صح ان كان في خصام او حقد ان كان في غضب او عصبية ان كان في عدم طهارة عدم امانة كان لازم كل ده يخلص في سر التوبة قبل سر الزيجة لان احنا داخلين على سر الزيجة لازم بنجهز نفسنا الناس تقعد تجهز الشقة وما اعرفش الشقة يعملوا فيها ايه ويتعاركوا على الشقة وجهزوا العفش ويتعاركوا على العفش وجهزوا الملابس والملبس والورد والزينة والشيء الأساسي جدا جدا هو إعداد القلب وغسله بالتوبة وتجميل النفس بالفضائل ما عملناهوش اشمعنى عملنا كل حاجة ومع اني عمر ما هينفعني العفش الغالي ولا عمر هتنفعني الشقة المزوقة مش هينفعني غير الحياة بتاعتي السليمة اللي بعيشها مع ربنا دي نقطة كمدخل للموضوع بتاعنا ايضا احنا محتاجين ان بيوتنا تكون كنيسة انا مش هتكلم على الموضوع من ناحية احتياجاتنا اقعد اتكلم بقى بال... هسيب دي بقى الموضوعات بتاعت علم النفس ان محتاجين للحنان والمعرفش ايه انا عايز اخش في نقط عملية شوية بنحسها في بيوتنا نحن محتاجين بيوت كنيسة زي ما قال الكتاب المقدس الكنيسة التي في بيتك بيوت فيها المسيح لما البيت يبقى فيه المسيح تلاقيه بيت هادئ فيه وقار فيه احترام واحترام متبادل لان المسيح قدام عيني على طول بيت فيه هدوء وسلام ما فيهوش الصخب والهيصة يا أحبائي بيوتنا عايزة تتعدل دي دي قضية كبيرة بيوتنا عايزة تتعدل لأن إحنا العالم بيجتاح بيوت وإحنا بنقلد العالم وأولادنا بيقلدوا العالم والراجل بيشتغل بيسمع والست بتشتغل وبتسمع وابتدت البيوت بتاعتنا تتقلب تبقى مش بيوت مسيحية مظبوطة فعشان كده بيحصل ال- القلقلة اللي في بيوتنا ديت والمتاعب اللي في بيوتنا دي لازم البيت بتاعنا يبقى فيه صوت التسبيح صوت الصلوات مثلا ممكن تخش بيت وبيت مسيحي ما فيهوش ولا صورة مسيحية مثلا ودي بيعتبروها دي لزوم المودرن يعني ان هم ما يحطوش صور دينية مع ان الصور الدينية يمكن يمكن تكسف حد في وقت ما يمكن واحد كده يبقى مدعي يبص يلاقي الصورة قدامه ممكن يفتكر حاجة فاحنا عايزين البيوت المسيحية الحديث اللي بيدور في البيت حديث شكله ايه كله على الفسح والصرف والشراء والاسواق والاعلام والمسرحيات والفيلم الفلاني والمسرحيه الفلانيه والممثل الفلاني ما هو ده اللي الجو اللي بيدور في البيت طب أنت ننتظر نشأ كويس ايه جو بيتي كنيسه ولا لا الاحاديث اللي بتدور الطريقه اللي بتدور الب- المسيح موجود ولا لا فيه سلام فيه هدوء فيه انطباع حلو ينطبع من الراجل على الست ومن الست على الراجل ومن الزوجين على الاولاد انطباعات تنطبع عليهم ايه اللي بيحصل داخل الاسره كان ربنا يسوع المسيح يحب دايما يروح بيت لعازر طبعا يعني ربنا يقول لك ده آه، الذي كان يسوع ايه يحبه طبعا يعني المسيح آه، بقى عنده تمييز بس البيت ده كان بيت حلو بيت مقدس لعازر انسان قديس آه، مريم اختارت النصيب السهل تقعد ترجلي المسيح مرسى انسانه امينه ومجتهده بيت حلو وبيت آه، روحاني فكان المسيح يحب يقعد فيه طب ايه رايك المسيح يحب يقعد في انهي بيت بيت زي بيت لعازر ده ولا بيت التلفزيون عالي والكاسيت عالي والست عمال تنرفزه عماله تزعق والراجل عمال يزعق والعراك والصخب المسيح هيجي يقعد في بيت زي ده ده بالعكس لو المسيح موجود هيمشي يقول لك ده مش مكاني فنحن نحتاج بيوت هادئة مملوءة بالسلام بيوت فيها المسيح ويبقى المسيح ايه قدام عينينا فكروا وغيروا غير لان هنحصد يعني لو قعد لسه الاطفال صغيرين واحنا انهمكنا قوي قوي قوي في جو العالم العيال لما تكبر هتبقى ايه هتبقى تبع العالم ولما يكبروا شويه نيجي نحاول نضمهم ما بنعرفش لان ما تربوش منذ الصغر وانا هخش برضه في الحته دي ايضا نحتاج في بيوتنا قدوه نحتاج ايه قدوه أنت تؤثر بقدوتك أكتر من النصائح والكلام والأولاد يتعلموا بالقدوة أكتر من الزعيق والشخط والضرب يتعلموا بالإيه؟ بالقدوة يعني مين علمنا مروح الكنايس و- وإلا أهالينا مين علمنا الارتباط بالكنيسة إلا أهالينا وهكذا فالولد ممكن يطلع متعلق جدا جدا جدا بالكنيسة من غير ما نضغط عليه ليه لأنه شايف أهله باستمرار حابين الكنيسة وفرحانين بالكنيسة وفرحانين بالقداس وفرحانين بأنشطة الكنيسة أما العيل يطلع تلقائي لكن يبقى الوالدين يعني رجليهم عزيزة قوي على الكنيسة وما بيروحوش غير كل حين ومين والعيل طبعا بالتالي هيبقى أقل منهم شوية كمان لأنه مشغول بالأمور بقى الجديدة في الدراسة والكمبيوتر و و و و وما بيروحش وبعدين لما يكبر لا الولد بقى في سن الشباب بقى ولازم يعترف ولازم تعترف مين لما تقعد تزق من هنا للصبح مش ممكن هيتحرك ليه لأن ما تعودش ما حبش هو صغير ما لقاش قدوة قدامه تشده فعمر ولادنا ما هيتعلموا مروح الكنيسة إلا من الوالدين ما يجيش مثلا ابن ولا ابنة يجي يشتكي لأبونا يقول له ده أنا أبويا بقاله 15 سنة ما دخلش كنيسة أو أم بقى لها 15 سنة ما تناولتش يبقى يبقى الواضح طب ما هو يوم بعد يوم أو إن كان هو صغير رضي يجي لما يكبر هيبقى زيهم وأوحش فمشكلة عدم تدين الوالدين بتمثل أكبر مشكلة في الأسرة وفي تربية الأسرة الوالدين هم اللي بيسلموا أولادهم الصلاة وهم اللي بيسلموهم الصوم تعال شوف مثلا الصيامات لما تلاقي ده بيعتذر عن الصوم وده بيعتذر عن الصوم دول لك انا بصومش غير 20 يوم دول لك ما بصومش غير صوم العذر دول مش عارف ايه طب لما الكبار يعملوا كده لما يطلع الجيل اللي بعدهم يبقى هيبقى اقل شويه والجيل اللي بعدهم اقل شويه ان كمان 10 سنين ولا 20 سنه ما نلاقيش حد بيصوم في الكنيسه خالص لكن اعرف بقى أولاد منذ الصغر متمسكين بجميع الصيامات ومتعودين عليها ليه؟ لأن الأهالي عودوهم على كده وسلمها لهم ببساطة لأن هم بيعيشوها وهم عايشين معاهم فرحانين ومبسوطين ولا عمرهم حسوا إن الصوم ده تقيل ولا الصوم مشكلة ولا الصوم مش عارف إيه ولا كل سنة صيامات ولا الكلام ده إطلاقاً يطلع العيل مستلم الصوم اهو يسلم لما يكبر بقى ويتجوز يسلمه لاولاده وده يسلم ده والكنيسه تستمر قويه فعشان كده زي ما بقول ان الاهالي اللي هيسلموا القدوه الحسنه ايضا ممكن في القدوه ما يبقوش الوالدين عايشين حياه اتكال على الله دايما مضطربين بيتكلوا على امور في الدنيا على الناس على الرشاوي على مش عارف ايه فيطلع اولادهم متقلقلين ما ما لما يقع في مشكله ما يعرفوش اللجوء لله والايمان والسند الالهي ما حسوهوش ما حدش سلمه لهم عشان كده مهم قوي ان الاولاد يطلعوا يلاقوا الوالدين عندهم حته الاتكال على عمل الله في حياتهم ما يسلموش اولادنا ايمان ضعيف وايمان متخاذل ويبقى الاولاد تطلع كده ايمانها ضعيف ما يحميهاش في وسط الاجواء الصعبه لكن ممكن ابن كده متربي التربيه الروحيه الحلوه يطلع في وسط المجتمع مش خايف ايمانه قوي ايمانه بيسلكه في وسط المشاكل بشجاعه وبهدوء طبعا السلبيات كتيره تانية زي مثلا شتايم من الكبار في البيت ايه رأيكم اولاد امام اب عمال يشتم شتايم وحشة ايه رأيكم اولاد امام ام عصبية عمالة تزعق ومحدش قادر يوقفها ولا يفرملها فين القدوة محتاجين قدوة لان اولادنا مش هيتعلموا الا بالقدوة قدوة في الحب وفي المعاملة مع الناس ومع الجيران ومع القرايب ما يبقاش الأم عمالة تعلم أولادها كراهية أهل الزوج أو الراجل يمسك ولاده يعلمهم كراهية أهل الزوجة دي تربية إزاي ومش قدوة أبدا بل بالعكس ده أنا من غير ما أقول لي يا ابني المسيح قال حبوا بعضكم بعضا لما يلاقيني أنا بحب الناس وأحب الجيران وأحب القرايب وأحب كل الناس هيطلع هو كتلة حب من غير نصيحة ومن غير ما حفظه حاجة لكن لو لقى قدامه الكراهية موجودة ولا الوالدين نفسهم بيكرهوا بعض وبيتكلموا على بعض والأم تقول لابنها روح قول للبابا كذا والأب يقول له روح قول لأمك كذا حاجة تكسف يبقى العيل هيتربى ازاي مش عارف ومش عارف ساعات يعني الوالدين يبقى لما يزعلوا مع بعض يعملوا كده بأي قلب يدخلوا أولادهم في السكة بالشكل ده يعني كده كأنهم مش حاسين ان ده ضحية ضحية ضحية ده انا اول ما اخش مشكلة عائلية وتيجي الام ولا طب تعالى هجيب لك العيال اشهدهم قلت لها اسكتي سيب العيال في حالهم انا اصرخ كده بتخض وبتهز سيب العيال في حالهم ايش دخل العيال في وسط المشاكل اذا واجب علينا نهيئ الجو الروحي وندي لأولادنا حب المعاملة وحب الآخرين والأولاد يحبوا الكنيسة ويحبوا كل شيء لو لقيت إن أولادي لما يكبروا ما بيحبوش الكنيسة وما بيحبوش الصلاة وما بيحبوش الأصوام اعرفوا إن إحنا كأسرة السبب لما أولادنا يكبروا بص لقيناهم راحوا الطوائف وراحوا مش عارف فين نعرف إن إحنا السبب ما ربناش منذ الصغر دي حقيقة ما نتملص منها ايضا في احتياج اخر معلش انا بتكلم مش موضوع يعني زي ما بقول لكم موضوع تربوي وكلام لا انا عايز احس حاجات بنحسها في بيوتنا بس احنا عايزين نعطي فرصة للحديث وده اكبر احتياج في هذه الايام للحديث داخل البيت ما هوش مضيعة للوقت صدقوني ما هوش مضيعة للوقت الأسرة تتكلم مع بعضها الراجل يدي فرصة لزوجته تتكلم ويسمع لها والست تدي فرصة لزوجها يتكلم وتسمع له مش طبعا مش فاضية مش فاضية ومتبهدلة والبيت مكركب والعيال وراه ايه ومش عارف ايه والراجل يرن ما يرن جاي غضبان جاي زعلان حاجة كتمة عليه في الشغل عايز يحكيها محدش بيسمع له ويوم بعد يوم تبص تلاقيه بحيد وتيجي تشتكي طب ما انت السبب فنحن نحتاج ان نسمع لبعض يا ريت الست تدي فرصة للزوج يحكي اللي عنده يا ريت الراجل يدي فرصة بلاش الراجل ان يستدفه مراته او يستدفه الاحاديث بتاعتها معلش يمكن يكون حديث بسيط وحديث تافه لكن لو انت سمعته هتنمي فيها بعد تاني هيبقى حلو ويوم بعد يوم تدخل للعمق فمهم جدا ان يبقى فيه الحديث في البيت والحاجة التانية كمان ان احنا نسمع اولادنا ساعات العيل هو لسه صغير في مدارس ابتدائي ولا حاجة وجاي عمال يرغي يرغي يرغي يرغي يرغي, يرغي. يحكي كل اللي حصل حاجات هايفة ومش وملهاش قيمة يعني ممكن الوالدين يقعدوا يسمعوا ممكن في حاجات صغيرة بيوجهوا إليه أو ما فيش حاجة هو بيسمعوا لكن ممكن احنا مش فاضيين لك للك بتاعك ده انت كلامك هايف انت ولا مش عارف ايه ابعد انا مش فاضي وانا مش فاضي لك ولا وشويه شويه العيل ايه يبتدي يكمش ما يحكيش وبعدين بقى لما تيجي حاجات مهمه مش هيحكيها برضه خلاص ما انتوا صدتوه وهو صغير لما تيجي حاجات مهمة مش هيحكيها برضه فعشان كده مهم جدا ان نسمع اولادنا حتى لو كان كلامهم بسيط وهايف في الاول لان بعد كده هيجي الكلام المهم يحكوه لمين ابتدي ولد كبر شوية وابتدى في حاجات مهمة تقابله من زمايله مش قادر يجي يحكي لان لما حكى زمان صدوه وخلاص اتعود على كده او البنت ابتدت تسمع حاجات وابتدت حد يلعب في دماغها وامها بتزعق لها اقعدي ساكته بعيد بعيد عني انا مش فاضيه لك انت كذا انت كذا وتحبط منها طب هتروح فين علاوه على ان يا ما نفوس بترتاح لما بتتكلم بس يعني الراجل لو اتكلم بس بيرتاح الست لما تتكلم بس ممكن ترتاح ففي نفوس بترتاح جدا جدا مجرد ما تتكلم وتشعر ان حد بيسمعها او حد ايه يعني بيهتم بيها منصت اليها اذا نحتاج الرابطه الحلوه في البيت والجلسه مع بعض في البيت انا عارف ان الايام دي صحيح الاشغال بتشد الناس قوي والراجل مشغول وبيشتغل فترات طويله والام مشغوله والعيال ملهيين بس بعد كده بنلاقي اسره مفككه ونلاقي حاجات دخلت واحنا مش دريانين فمهم قوي يعني ولو اي وقت نقعد مع بعض في رابطة حلوة وفي جلسة حلوة في خروجة مع بعض مفيش أجمل إن الأسرة كلها تيجي الكنيسة مثلا مع بعض أو يروحوا يزوروا قرايب مع بعض أو فسحة مع بعض يبقوا كده إيه رابطة واحدة ويعرف الاب يفهم اولاده بيفكروا في ايه والام تفهم جوزها بيفكر في ايه وده لما يكونوا قريبين من بعض آه، يبقى بلاش ان احنا نهرب من الحته ديت بحجج كتيره والظروف انا عارف لكن دي نتائجها مهمه جدا جدا نقطه اخرى بتغيب علينا كلنا نحن نحتاج في بيوتنا الوعي الوعي الوعي في التربية والوعي في فهم مراحل السنية محتاجينها يعني ما يصحش أبدا إن مثلا تبقى التربية بتاعتنا تيجي الأم مثلا تقول لبنتها اللي أنا بقول لك عليه لازم تسمعيه وإن ما عملتيش هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك ادي قلة وعي لو هي واعية ان الكلام ده هيجيب تأثير سلبي ما كانش عمل كده تتعرفوا ان الاباء علمونا يعني انا قريت مثلا الاباء ذهبي الفم وغيره يقول لك ايه ان التربية بتبتدي من سن سنتين ثلاث سنين تبتدي ايه اربي الطفل شوف سن قد ايه يقول لك ايه الطفل هو صغير كده عنده سنتين ثلاثة اقول له امشي عدل اقعد كويس قول ميرسي خد دي وديها شيل دي حط دي وابتدي اعلمه منذ الصغر فالتربية والوعي بالتربية بيبتدي في الطفولة المبكرة ونعود الطفل ونعود الابن نعوده نعوده عشان لما يكبر يبقى في ايدينا متعود لكن اسيب اسيب اسيب وبعدين افوق متاخر دي صعبه جدا فهيبتدي الطفل يتعود من غير غصب بقى لانه ايه في ايديا انا اللي ماسك الزمام انا بتكلم بسميها وعي وبلاش التدليل منذ الطفولة التدليل اللي بيفسد الحب لأولادنا ليس معناه عدم التوجيه أو عدم التوبيخ أو عدم التأديب مش ده مش معناها من عدم محبة يقول لك إيه المية ديت اللي بروي بيها الزرع الزرع محتاجها جدا الزرع إيه محتاجها وبيحيا بيها لكن لو انا غرقت الزرع ده بالمية زيادة عن اللزوم هيفسد الزرع ايضا الابن اه محتاج الحب والتدليل بس لو غرقته زيادة عن اللزوم بفسده فمنذ الطفولة اعود طفلي ان مش كل حاجة احققها له ما حققش لطفلي كل ما يطلبه ولكن كل ما يناسبه بس الكلام ده امتى يا جماعة منذ الايه الطفولة عشان يبقى ماشي معايا ماشي معايا لكن ما جيش فوق متأخر برضه أد للطفل ما يناسبه وليس كل ما يطلبه ويتدرج معايا واحدة بواحدة على حسب السن وعلى حسب ظروفه يبقى في ايدي انا عمال اشكل فيه اشكل فيه يكبر معايا متعود على الطاعة يكبر معايا متعود على انه يعمل الصالح يتعود معايا على ان ياخد ما ياخدش طلباته خلاص لا ياخد الطلبات اللي تناسبه وفي حاجة ياخدها وحاجة ما ياخدهاش منذ الصغر وهو صغير في ايديا هيسمع كلامي اعوده منذ الصغر على بعض الاعتماد على النفس أسند له بعض أعمال على حسب يعني احتماله وعلى حسب سنه وعلى حسب إمكانياته لكن يجي بسبب الحب والتدليل الزيادة نترك أولادنا يعني مثلا ممكن واحدة تسيب بنتها في تدليل ودلع ولما تكبر سايباها لللبس والقلع والدخول والخروج والفسحه والمش عارف ايه وايه وكبرت بقت شابه كبيره ومدلعه مدلعه لغايه ما تيجي تتجوز تفاجأ بالمسؤولية لا اتعلمت طبيخ ولا اتعلمت بطبخ ولا اتعلمت بيت ولا اتعلمت ايه وتبتدي بقى ايه تقول لك ده جوزي ده ايه بتاع اوامر وطلبات ما اصل هي ما اتعلمتش ان حد يطلب منها حاجة ما اتعلمتش ان حد يطلب منها حاجه فلما جوزها بيطلب منها حاجه خلاص خربت الدنيا فما يصحش ان انا اسيب ابني الى هذه الدرجه وفاكرين ده حب وتدليل يقول لك ايه ساعات امها تقول لك لسه هيجي لها ايام هتتعب لا عشان كده خطورة عدم وعي التربية منذ الصغر والدخول في التدليل الخاطئ أن الشخص المدلل يا أحبائي ما بيكتفيش بقدر معين من التدليل ممكن دي بنشوفها في أولادنا ما بيكتفيش بقدر من التدليل هيبتدي يستخدم هو بقى طرق من عنده عشان عايز تدليل ايه اكتر ممكن يتظاهر بالتعب وان عيان وان هو مريض ولا بالتعب عشان يشد ايه مزيد من التدليل والدلع ممكن ي- يمتنع عن الاكل وما ياكلش عشان عايز مزيد من الاهتمام والحنان ممكن يتظاهر انه خايف ينام ومش عايز ينام واحد ويقعد يعيط ساعة النوم عشان عايز برضه ايه اهتمام وتدليل من الوالدين كل ده بيسعى لمزيد من التدليل ويبتدي يسعى في طلب دايما مساعدة الآخرين ما يعملش هو حاجة لأنه اتعود على الدلع حتى في مذاكرته مش عايز يعتمد على نفسه ويمكن حتى ما يعتمدش على حتى مدرسين خصوصيين يرفضهم على انه عايز برضه الايه آه، حنان الاب ودلع الام ويعيش طول عمره يشتكي وبعدين لما يكبر شويه يقول لك العيال دول وحشين وبيقسوا علي وفلان بيضطهدني وفلان مش عارف ايه ما هو مش واخد على كده اصله على الايه على الحياه الصح فعشان كده زي ما بقول ان التدليل ده لما بينمو مع العيل ممكن يضيعه ما بيبقاش ينجح في اي حاجه حتى لما يكبر ويبقى شاب او شابه كبيره يمكن بص يلاقيه يروح يشتغل مش قادر يتجوز مش قادر لان مفيش تحمل مسؤوليه ما تعودش نحن نريد محبه وحنان ولكن بوعي نريد محبه بلا قسوه وحنان بلا تدليل يفسد انا عايز نكون واعيين و- وال- وال- والزمام يبقى في ايدينا من البدايه يعني الطيبه والبساطه حلوه بس لازم الوعي القديسين علمونا في حاجه اسمها الافراز افراز يعني ايه يعني التمييز يعني يبقى الراجل اه طيب لكن فاهم بيته فاهم مراته فاهم عياله فاهم السكه ماشيه ازاي الام اه طيبه بس فاهمه الراجل تعبه ايه وشغله ايه وظروفه ايه والعيال بتفكر في ايه وجو ما المدارس ايه وجو الشارع ايه وجو الكنيسه ايه يبقى في وعي مش لما يبقى الطفل مدلل ويروح يشتكي من المدرسه تطلع الام زعلانه وتروح عميان تدافع عن ابنها مع ان جايز يكون ابنها اللي غلطان لان هو مش واخد على كده فاحنا مش عايزين ان احنا نترك الزمام لكن عايزين يكون فيه نحتاج وعي في بيوتنا تمييز مش معنى ذلك ان انا بقول ان احنا نكون قاسيين في بيوتنا واوعى تاخدوا الايات بتاعت سفر الامثال والعصا وادب ابنك بعصايا ده هنا العصا اللي اللي في سفر الامثال دي عصايه معنويه مش عصايه ماديه يعني ممكن تكون عصايه معنويه اللي هي التأديب الواعي يعني آه، قد تحمل كلمة العصا التربية في الطفولة بتدريب تعرف الآباء آه، علمونا قال لك إيه في حاجة اسمها الجهاد والتغصب الغصب في الجهاد قال لك الغصب ده بينفع في تربية العيال الأطفال يعني التغصب ده ينفع في حالات الفتور الروحي لما واحد يكون عنده فتور في الروح يغصب نفسه عشان حياته تتحسن والتغصب ده ينفع في اكتساب الفضيلة عايز اكتسب فضيلة اغصب نفسي لغاية ما اكتسبها والتغصب ينفع في تربية الاطفال ده كلام الاباء منذ القرون الاولى ان انا اغصب ابني شوية شوية لغاية ما يتعلم فيبقى ممكن تكون العصاية هي تدريب الطفل او ان انا بربيه بطريقه معينه ممكن ان انا ابقى حازم مع الطفل بس بهدوء مش بعصبيه وممكن ان انا م- يعني ما نفذلهوش اللي عايزه بس باقناع وبطريقه كويسه واديله اللي يفيده وعلمه بطريقه كويسه عايزين نكون واعيين لان مثلا ايه ممكن واحنا في وسط البيت يبقى فيه نوع من العصبيه او الغضب الشديد وده ممكن يترك اثار ده الواحد بيشوف شباب وشابات متدمرين ليه لان اتربوا منذ الصغر في جو كله عصبيه وشخط ونطر ويمكن ضرب وكل ديت بعض الوالدين ما بيحسوش بيها دي بتترك اثار جوه القلب اثار جوه القلب اثار لغايه ما يطلع الشخص شخصيته لما يكبر بيبقى مش قد كده فالعصبيه والضرب منذ الطفوله بتدي بعد كده نتائج مش كويسه ساعات في بعض الامهات او الوالدين يغلطوا غلطه ان الطفل بقى لسه قد كده ويعاقبوه بالضرب طب لما عاقبه من الضرب وهو السن ده امال لما يكبر شويه يعمل له ايه ولما يكبر شويه يعمل بعد لما يكبر ولا هيحوق في ضرب ولا زعيق ولا شتايم ولا لدرجه ان في بعض الوالدين للاسف يعني خلاص مش قادر على ابنه يقول له اه اخرج بره ومش اخرج بره كل ده نحن نريد الوعي في الاسره دي محتاجينها جدا عين مفتحة تمييز وإفراز في التربية في المعاملة في التلامسات سواء الزوج مع زوجته أو مع الأولاد لأن زي ما بقول لكم ممكن الضرب ده يعلم الطفل العصيان أكتر والتمرد أكتر ولسه برضه في ام بتقول لي مش قادره على عيالها وتضرب وضربها قلت لها الضرب ده عمره ما هيجيب نتيجه دلوقتي ليه لان كل ما تيجي الولد يعمل حاجه يبقى متحفز قدام والدته ان هي هتضربه مجهز نفسه ان هي هتضربه او ممكن مجهز نفسه يدافع ازاي آه، بالخداع بالزعيق يمكن يضرب والدته يمكن كذا وبعدين لو طبعا لما يقوم يضرب والدته هي هتقوم عليه اكتر واكتر ونبوظ الدنيا فعشان كده ما انبسطش ان انا خوفت العيل وخلاص خاف مني طب ما هو بعد كده هيعمل ايه عود الطفل انه يحبك ويطيعك دي جميله عودي طفلك يحبك ويطيعك عود طفلك يحبك ويطيعك يعني ساعات تلاقي مثلا ايه تلاقي في البيت سواء الاب او الام تلاقي العيل من دولت يحب الطرف ده ويسمع له كلمه مع انه عمره ما شخط فيه وينفذ له كل طلباته والطرف التاني طول النهار يزعق ويشتم ويعمل ويؤمر وينهي والعيل برضه مش عايز يسمع كلامه طب اشمعنى لان هنا في طرف فيه حب واقناع فالحب والاقناع بيجيب نتيجه كويسه فالكلمات العنيفة كمان والكلمات القاسية خلي بالكم يا جماعة الكلمات العنيفة في البيت الكلمات القاسية في البيت ساعات بتخرج مننا وديت نتائجها وحش احنا زي ما اتفقنا بيوت بيوت مقدسة ما يصحش يطلع فيها اي كلمة قاسية ولا اي شتمة لا راجل لمراته ولا الست لجوزها ولا مش عارف ايه ما هو ساعات الست برضه وهي في عصبيتها تقول لجوزها انت غبي انت معايا وتقول لك هي دي الشتمه انا ما اقصدش انا مش طب ما طلعتي كلمه ما يصحش تطلع في بيت والاولاد بيسمعوها هكذا كلمات الحكماء تسمع في الهدوء كلمات الحكماء تسمع في الهدوء اكثر من صراخ المتسلط ده سليمان قال كده في سفر الجامعه كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط برضو بوصي السيدات مع البنات بلاش الكلام الجارح أو مع الشباب بصفة عامة بلاش الكلام الجارح لأن الكلام الجارح بيحطم المعنويات والنفسية ويبتدي العيل يبقى مجروح من الداخل لأن يقول لك إذا كان والديا بيقولوا لي الكلام الصعب ده يبقى انا فاضل لي ايه تاني وايضا لازم نلاحظ الانفعال العنيف اللي ساعات بيحصل في البيوت والزعل ويبقاش في تحكم تعرفوا ساعة الغضب ما فيش حد بيتجاوب مع حد ساعات الواحد يشوف مثلا ام او اب بي عمال بيزعق لطفل ويزعق ومتنرفز والطفل ولا فاهم حاجه ولا اتعلم حاجه يعني ده غضب وتنرفز الاب او الام عشان يعلم الطفل والطفل طبعا ولا فاهم حتى هو بيقول ايه كل اللي حسه ان دي قسوه وخلاص لكن لا اتعلم ولا فهمته ولا علمته ولا وريته وساعات الام تنفعل وتشوط وما علمتش ايه الغلط ده جه منين ولا راح فين وسببه ايه ويتعالج ازاي فخلي بالكو ان ما نعالجش الاخطاء بانفعال او في وقت انفعال ليه بقى افرض طفل غلط ما يصحش ان انا اعالج الخطأ ده بانفعال عنيف لان ساعة الانفعال مفيش تحكم احنا ممكن ساعة الانفعال ده اجي اوجه الطفل في غلط وابقى من زعلان انه غلط الغلط فلاني كسر حاجة عمل حاجة والشخص يبقى منفعل ممكن ان هو يتصرف تصرفات شديدة جدا جدا يبقى مهم قوي ان انا اعالج غلط الطفل ده في وقت تاني مش وقت ما انا منفعل لان وقت الانفعال مبقاش الواحد عنده تحكم في النفس شويه وفي نفس الوقت الطفل مش هيبقى متجاوب معايا انه يستفاد زي ما بقول لك ليه لانه حس انه غلطان فمشغول ازاي يدافع عن نفسه او حس انه غلطان ومش مهيأ ان هو ي ي يعني يتقبل مني العقاب او مش مهيأ ان يتقبل مني الشدية دي دلوقتي فعشان كده لازم اختار الوقت التاني هنا الوعي يا احبائي امتى اوجه ابني امتى ازعق له امتى اغضب منه ده انا اعرف ان ممكن الاب او الام ياخد الطفل كده او الابن يعني خاصه لما يكبر شويه ياخده بهداوه كده ويقعدوا يحكوا كده مع بعض لغايه ما يوصل للي هو عايزه طبعا الكلام ده سمعناه كتير ان برضو الام لازم يعني تتحين الوقت اللي هي بتشتكي للزوج من الاطفال او كلام من ده والاب مش اول ما يدخل يبتدي بقى يحاسب هيبقى داخل تعبان يبقى وهكذا الحاجات ديت انا عايزكم تبقوا واعيين ليها فالام الحكيمه بتختار الوقت المناسب برضه عايزك تنظر الى امكانيات طفلك مش امكانياتك انت ساعات الاب الكبير قد كده والام الكبيره قد كده اللي عنده 30 ولا 40 ولا 50 سنه عايز عيل صغير عنده 7 8 سنين يفكر زيه ويتصرف زيه طب انت خبرتك قد ايه من السنين وده خبرته ايه في الحياه ويبقى الاب مصمم ان ابنه يعمل الصح زيه بالظبط ويغصبه ويتعبه ويبهدله هو فاكر تفكيره زي تفكير ده ده طفل, طفل عايش في حياة أخرى أنت ما تعرفهاش في دنيا تانية خالص غير اللي أنت فيه لا عنده إحساس بالمسؤولية ولا عنده إحساس بالمستقبل ولا عنده إحساس ديت قيمتها إيه ولا دي غالية ولا دي رخيصة ولا الحاجات اللي أنت حاسس بيها دي خالص فعشان كده لابد إن إحنا نراعي إمكانيات الأطفال وسنهم وظروفهم وبعدين برضه لازم تلاحظ ان مش كل الناس زي بعض زي ما كنت بتقوله من شويه مش كل الناس زي بعض في طفل تحصيله الدراسي مش قد كده لكن ممكن انا اوجهه بطريقه معينه في طفل تاني لعب زياده في طفل تالت مش عارف ايه في برضه لازم انا اراعي الحاجات ديت واميز وابقى واعي وازاي ما ياسي واوجه الاتجاه السليم لا تيأس لا تيأس سواء في بيتك من جهة زوجتك أو سواء في بيتك من جهة زوجك أو سواء في بيتكم من جهة أولادكم ما تيأسوش صلوا وطولوا بالكم بس خليكم واعيين وابتدوا من البداية الصح كل حاجة تمشي كويس رفع المعنويات ده مهم جدا جدا لما تيجي الواحد كده زي ما برضو كنت بتقوله من شوية لما تيجي الواحد ترفع معنوياته يتقبل منك لكن واحد انزل له معنوياته الحضيض عمره ما يسمع مني فرفع المعنويات حلو بالنسبه بقى للكبار شويه كثره النصايح كثره النصايح بساعات تزهق هو الاب يقول له احنا لما كنا قدك كنا بنعمل كذا وكذا والست تقول له ده انا لما كنت في سنك كنت بعمل كثره النصايح مش صح بتعمل احباط وبتلغي الشخصيه لازم نراعي الحاجات دي كلها وبلاش الهيمنه المستمره والتدخل في شؤون اولادنا زياده عن اللزوم في لبسهم في أكلهم في خروجهم في دخولهم كل حاجة عايزة حكمة وعي حتى بعد ما يكبروا برضه نروح نتدخل في شؤونهم بعد ما يتجوزوا ونروح نخرب بيوتهم ما هو ده بتبقى عادة في الوالدين مش كويس آه مش يعني مش هطول عليكم معلش انا طولت اتفرعت جامد بس كان لازم اتكلم على نقطة مهمة بس هقولها عناوين وهيجي لها اكيد انا متأكد ان ابونا ابراهيم هيترتب لها حاجات الوعي بالمراحل يعني ايه لازم الاب والام يقروا ويعرفوا ايه صفات مرحلة الطفولة او ايه سمات مرحلة الطفولة ايه سمات مرحلة ابتدائي يعني الطفل في ابتدائي ده ايه بتبقى ميوله ايه تصرفاته ايه افكاره ايه مشاعره الداخلية ايه سنه ده بيتفكر في ايه اراعي سمات مرحلة اعدادي مرحلة اعدادي بيبتدي بقى البلوغ ويبتدي الانفعالات الداخلية ويبتدي مش عارف ايه ويبتدي العصبية لازم اقرا الحاجات ديت عشان لما اجي اتعامل مع طفل ابقى اراعي برضه يعني انت تشوفوا لما يكون شاب لسه داخل على مرحله البلوغ مثلا شوفوا قد ايه الانفعالات اللي جوانيه في جسمه يعني هو مش ناقصك كفايه اللي جواه يبقى ما هوش ناقص فعايز اللي يسنده ويوجهه ويوقفه على السلالم صح وبعدين تلاقوا مثلا في مرحله زي مثلا واحد بيعدي من ابتدائي راح اعدادي ما عارف نفسه هو لسه صغير ولا كبر او واحد بيعدي من مرحله ابتدائي اعدادي رايح ثانوي مش عارف نفسه بقى هو لسه يعني بداية هيدلعوه ولا كبر ولا ما كبرش ولا اعتمد على نفسه ولا اعتمد على اهله الحاجات دي كلها لازم ندرسها ونقراها وابتدوا بقى اخش في المرحلة الكبار بتاعة الشباب الجامعة والكلام ده كل مرحلة وفي كتب جميلة جدا مهمة وان شاء الله انا اعتقد ان لازم ابونا ابراهيم يرتب موضوعات زي كده ان السمات كل مرحلة لازم الاهالي يبقوا على وعي بيها عشان خاطر يقدروا يتعاملوا مع كل مرحلة بسلاسة وبوضوح وبوعي يمكن انا خرجت عن مضمون قوي اللي كان يقصده ابونا ابراهيم بس انا قصدت ان انا ادي حاجات ملموسه في حياتنا لالهنا المجد الدائم الى الابد امين في سؤال بيقول ابني في مرحلة ثانوي ابتدأ يكسل عن الكنيسة وكل ما أقول له روح الكنيسة معانا يقول المرة القادمة وكان من صغره هو في الكنيسة ماذا أفعل معه برضو لازم نراعي ان ابن بيكبر مش هيدنه طفل على طول مشكلة بعض الآباء إن بيعاملوا أولادهم إن عايزينهم صغيرين على طول مش راضيين يكبروهم أبدا فبيبتدي العيل يتململ من الأسلوب ده فإحنا عايزين نشجع أولادنا اللي الثقة في أنفسهم إن هو يحب الكنيسة يروح الكنيسة من نفسه وبلاش إن طالما إنه ما سمعش كلامي أنا أجيب له بطريقة غير مباشرة أبونا يت... أخلي أبونا يسأل عليه في التليفون الخادم بتاعه يسأل عليه كلام من ده ونخليه مرواحه يبقى نابع منه على أساس إن هو ابتدى يكبر بقى ابنتي لا تقوم أي مساعدة لي في المنزل مما يثير غضبي بالرغم من معاملتي لها بحب وصداقة عشان ما علمتهاش منذ الصغر انت جيتي فوقتي انك انت تقولي لها اعملي وسوي هي ما اتعودتش صدقوني جيتي فوقتي دلوقتي وزعلانه قوي قوي ولكن لو انت عودتيها منذ الصغر ان هي جنبك باستمرار ودراعك باستمرار هات هي تتعود باستمرار بقى معلش بقى خدي بقى الموضوع بالراحه واحده واحده لغايه ما تتعلم لكن اكيد ديت ما اتعلمتش منذ الصغر وبعدين تيجي بقى الزعيق وال ونحسسها ان انت بليده وانت ما تفهميش وانت هت... مش هتفلحي بعد كده وانت متجوزه تبقى اخيب واحده معقوله ام تقول كل الكلام ده لابنها اللي بنتها ده زي ما تكون عدوتها مش بنتها بالعكس ده تحتاج تشجيع تشجيع تشجيع لغاية ما تبص الآية زي الفل فبلاش الأم في لحظة الانفعال آه، تتصرف تصرفات الخاطئة دي واحد بيقول زوجتي نكدية وعلى أقل شيء تقطع الكلام لعدة أيام وبعدين إيه بقى يقول لك كيف أروضها صدقوني آه، ساعات ما بيبقاش لها ذنب في كده لأن بتبقى ساعات هي ظروف التربية بتاعتها خلتها كده صدقوني أنا أعرف ناس كتير كده مثلا واحدة اتربت في بيت كان الوالدين ش- أشداء جدا جدا وماشيين زي الألف يقول لك يا سلام دي بنات متربية تمام ولما تطلع تتجوز بقى كل ده بيطلع إيه على جوزها فاحيانا ديت تبقى الظروف تربيه فهي مبقاش لها ذنب عايزه بقى جوزها يقف جنبها ويشجعها ويفهمها بالراحه يفهمها بالراحه وتبص تلاقي بقى قطع الكلام ده بعد ما كان اسبوع بقى خمس ايام وبعد ما كان خمس ايام بقى ثلاث ايام بس يبقى يعني إيه، نفسه طويل شويه ما هو معلش يعني اهم مش ما- ما تروح ما ما بهنهاش مفر ما بناش مفر لازم يبقى نفسك طويل وانت لازم يبقى نفسك طويل لازم لغايه ما نوصل وزي ما قلت لكم مش عايزين نيأس ابدا ابدا لا الراجل يأس من مراته ولا الست يأس من جوزها محدش يأس وصدقوني ياما ناس اتغيرت تغيير جميل على يد ايه طول البال والحكمه والتشجيع و و لغايه ما بيوصلوا ونشجعها بقى على الكنيسة يمكن تيجي اجتماع زي كده تسمع تبطل نكد يمكن تيجي اعتراف آه، أبونا ينبهها أبونا يزوركم في البيت شوية شوية كده يعني بس من غير إيه من غير ما يبقى في رد فعل أوحش من الموجود ما هو طبعا ما هو بيقول عليها نكدية لكن هي بتعتبر نفسها إن هي عملت كده عشان في حاجة زعلتها مش كده؟ لا ما هو بيصالحها مش هتقدر تصالح طيب ما احنا قلنا كده قال لك لا تغرب الشمس على غيظكم يعني ما يصحش ان يبقى فيه زعل يستمر ايام وكلام من ده ما يصحش لا من الراجل ولا من الست حلو.
يعني انا عايز نصيحه للراجل وللست خليكوا سريعي التصالح يعني ايه يعني انا زعلت جايه تصالحي مراتي اتصالح ما اقعدش بقى اتقل او الست يقعد يجيبها شمال يجيبها يمين يصالحها ما يتصالحش يعني خلينا عندنا سرعة التصالح بسرعة والتسامح بسرعة وعلى فكرة ده مش هيجي غير بالنمو الروحي على فكرة يعني طول ما احنا آه، قراية انجيل صلواتنا اعترافنا التناول الكنيسة كل الحاجات دي بتصحي فينا الضمير وبتصحي فينا الروح القدس لكن انسان ميت من جوه ما تخرب تخرب ما هو دي المشكلة اللي بنقابلها في بيوتنا ان لما يبقى في طرف بعيد كل البعد عن الله طب هتعمل له ايه ده ما هو- ما هو ضميره ما برعيش اي حاجه يبقى احنا محتاجين ان احنا ندعو كل الناس للتوبه وندعو كل الناس ان هم يبقوا في حضن الكنيسه صوت ربنا صوت الصلاه في الكنيسه صوت ال- القداسات والتسبيح ده بيصحي القلب وبيصحي الروح دي حاجات حلوه ومهمه آه، السؤال يا ابونا من خلال متابعة بعض المشاكل المقاطعة آه، المقاطعة بنشوفها في بعض الناس آه، ازاي طرف يقاطع الطرف التاني يعني ايه آه، يسيب الأوضة وينام في أوضة تانية مفيش كلام مفيش ابتسامة وممكن الكلام ده مش يقعد يوم أو اتنين ده يقعد مثلا أسبوع أنا مش عايز أكون مبالغ وأقول ممكن تقعد شهر واتنين وتلاتة ازاي نعالج المقاطعة دي لأنها من أخطر الحاجات اللي بتهدد سلامة الأسر يعني حتى المقاطعة الكلام وهكذا
يعني انا عايز اقول ان دي بتبقى طباع في الشخصية عايزة يعني علاج طويل وعايزة توبة لغاية ما الشخصية تتغير من الفكر اللي هي فيه ده معلش يعني عايزة طول بال أختلف مع زوجي في طريقة تربية الأولاد فأنا أعتقد أنه مهم وجود عقاب أمام بعض الأخطاء وزوجي يقول كلمتين وخلاص. ساعات الأم تعاقب بعصبية شديدة فالأب يسكت ليه؟ لان هي هتبقى عصبيه شديده وهو كمان عصبيه شديده يعني ايه يعني العيل ده هو بقى ال ال ال ال ال الايه بتاعتهم اللي يقعدوا يلطشوا فيه فالاب بحكمه بيسكت وخلاص والحاجه اللي بتحصل ساعات يحاول يسكت مراته ما يخلص او العكس يعني مش برضو لما بتكلم على الست او الراجل يعني فمهم قوي ان طريقه العقاب تبقى حكيمه ما فيهاش انفعال زياده عن اللزوم فيها اختيار الوقت فيها تعليم علم الطفل اعلمه افهمه دي عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لكن مش هياك وخلاص هو مش فاهم حاجه ولا عقابه بس وبعدين عايز اقول حاجه يمكن احيانا الراجل ما يبقاش ملوش في الموضوع ده خلاص اتحملي انت المسؤوليه ما فيهاش حاجه او العكس برضه يعني مثلا لما نتكلم على ابي جايل المراه الحكيمه مش كده بتسمعون عن ابي جايل ابي جايل لما نبال جوزها عمل المشكله مع داوود ام الخدام بتوعه الخدم راحوا قالوا لمين قالوا لابيجايل لما سمعوا ان داوود جاي بتاع راحوا لابيجايل ما راحوش لنبال راحوا لابيجايل قالوا لها الحقي ان داوود جاي يموت وجاي يعمل مشكله وتصرفي معناها ايه معناها ان هي دايما متحمله المسؤوليه مسؤوليه نبال جوزها ده اللي بيقول عنه الكتاب غبي وهي شايله كل المسؤوليه حتى المشاكل هي اللي بتحلها وتحملت المسؤوليه احيانا يعني في ساعات مثلا تلاقي الراجل ظروف وما بتسمحش خالص والام بتتحمل هي المسؤوليه بس تكون راضيه مش تقعد تشيل المسؤوليه وهو بعصبيه وتشيل المسؤوليه وتنهش في جزء ما ينفعش والعكس ساعات تبقى الام ملهاش قوي ان هي تعرف توجه طفل ولا ان هي والاب متحمل المسؤوليه ماشي يعني احيانا بيحصل لكن طبعا لما يكون الاثنين ده افضل وافضل لكن انا عايز اقول دايما يكون عندنا رضا واقتناع في البيت يعني انا ما بقاش قاعد ارصد لمراتي تصرفاتها الغلط ولا الست قاعده ترصد لجوزها واحنا اعداء هتصيد لها الغلط وهي تصيد الغلط واحنا قاعدين نحارب حتى لو غلطت انا او بوجهها بيني وبينها او في وقت تاني هي بتزعل الطفل ده انا سكت وبعدين بعد كده اقول لها الطريقه دي كذا والعيل مش هيتربى كده او كذا او بيسيبوه لي انا انا اتصرف حاجات كده يعني عايزين تفاهم ويبقى في اصلا برضو قلت كلمه في الاول ما اعرفش خدتوا بالكم ولا لا ان لازم يكون الراجل راضي ومقتنع بزوجته والست راضيه ومقتنعه بزوجها كل طرف يقبل الطرف الثاني بما فيه من عيوب ومميزات قبول كامل وقبول راضي انا عصبيه غصب عني كيف اتحكم في نفسي عصبيه تتوبي تتوبي وتعترفي وتفرملي نفسك يعني ايه تفرملي نفسك احوش نفسي ساعات ايه يبقاش فيه فرامل خالص بدأت بالزعيق وبعد الزعيق العصبية وبعد مش عارف ايه الشتايم وبعد الشتايم مش عارف الهبد وبعد مش عارف ايه الخبط والرقع وبعد كده الضرب ايه مفيش فرملة يعني انا لقيت نفسي هتأغضب ما وقفش نفسي ساعة الزعيق هحوش نفسي بلاش بقى الشتايم بعد كده الشتايم بلاش امسك في اللي قصادي فلازم الانسان عنده برضه تحكم يعني العصبية اللي عندك دي مش هتروح غير لما انت بإرادتك زائد التوبة والاعتراف وإرادة وتحكم مرة في مرة أتحسن زوجي يذهب للكنيسة في المناسبات فقط نفسي نذهب الكنيسة سويا دايما ما العمل خليكي قدوة لي خلي الكنيسة تبقى باينة في حياتك يعني ايه يعني ما يجيش تتصرف الست جايه من الكنيسه وتتصرف تصرف غلط او تصرف مش كويس قام الزوج يقول لها دي الكنيسه اللي انت جايه منها كنايس ده انت يا شيخه كرهتيني في الكنايس او العكس الست تقول للراجل انت طول النهار في الكنيسه ونهار في الكنيسه ولا انت شايف مسؤولياتك وشايف ده انت كرهتني في الكنايس ومهما يتحايل اي طرف من دول على التاني يقول له تعالى الكنيسه ما يرضاش لانه حس ان الكنيسه ما جابتش تاثير ما جابتش تغيير لكن تعالى بقى انسان راح الكنيسه وطبعه اتغير وبقى لطيف وبقى حلو تقول لك يا سلام من يوم ما فلان ولا فلانه ده ارتبط بالكنيسه بقى ممتاز ده انا بحب الكنيسه وطبع الكنيسه لان هي اللي غيرت جوزي ولا غيرت مراتي فاذا خليكي قدوه ان الكنيسه لها تاثير في حياتك وتاثير عليك وعلى اولادك هتخلي جوزك يحب الكنيسه اكيد وساعديه مش برضه بالالحاح الزياده يعني ساعات تقعد الست تزعق لجوزها انت ما تروحش الكنيسه لازم تروح الكنيسه وتصحيه يبقى سهران بالليل مثلا تعبان ولا سهران في اي شغل وتيجي تصحي فيه بعنف وتقرفه يلا الكنيسه يلا الم... كل حاجه عايزه وعي زي ما بقول لكم يمكن تعبان انا سبتك تعبان النهارده ونزلت هي الكنيسه وصلت وجايبه له القربانه يجي المره الجايه يتكسف يروح وهكذا لازم يكون في طريقه فيها زي برضه واقول لكم احنا نحتاج الوعي والتمييز انا عايز بس قدسك تقول كلمه عشان هتتسجل في الشريط آه، بس هسال سؤال قبل اللي اقوله لقدسك كم واحده جايه بدون جوزها معلش ارفعي ايدي شفت قد ايه بقى؟
شفت يا ابونا هل الازواج مشغولين فعلا معلش انا لازم يسمعوا العتاب ده لانه مهم جدا وتاخدوا الشريط ده وتديه للزوج ولابونا اللي قصد يسمعك الكلام ده هل الازواج دول مش اوير باللي بيحصل ولازم يجوا قبل زوجاتهم مع زوجاتهم عشان يحضروا ويسمعوا كلمه هنسمع رد ابونا دلوقتي للازواج اللي هم اما قاعد بيتفرج على تلفزيون مره ما اعرفش واحده بتقولي بيتفرج على ماتش هل ده بيفكر صح هل هو حاسس انه مسؤول زي مراته انها مسؤوله لو هو مشغول او مثلا بيشتغل يوم الجمعه وعنده مشوار طارئ طبعا احنا ما بنضغطش على الناس ولكن نفسي رساله لكل قلب ولكل زوج ما جاش النهارده او مش في اهتمامه انه يحضر اجتماعات متخصصه يسمع الكلمتين دول ويسمع رد ابونا مقر
آه، لما تكون الأسرة في روح واحد ما مش هيبقى في مشكلة يعني ممكن الزوج يبقى عايز يقول لمراته حاجة أم يجي في الاجتماع يبص اللي عايز يقوله لها اتقال وهي اتكسفت بقى ان جوزها عايز يقول لها الكلام ده وخلاص سمعته والعكس فاذا المجيء الاتنين مع بعض ده مفيد قوي قوي قوي ان اللي انا عايز اقوله مش قادر اقوله هيسمع تاني يبقى شاهد وهكذا لكن هي سمعت لوحدها وهو ما سمعش طب ايه الفايده ولا هو هي سمع وهي ما سمعتش وايه الفايده فاذا دي مهمه جدا ان يبقوا الاثنين مع بعض وبعدين آه، ساعات ال- ال- الراجل مثلا يبقى ما تعودش انه يجي كنايس يجي اجتماعات آه، ناخد واحده واحده برضه في في الاجتماع ده بس يبقى ليه يطلع منه فريق للافتقاد مثلا آه، يبقى يتكون لجنه للافتقاد يفتقدوا الناس اللي ما جوش مش عارف ايه الست الشاطره مثلا اللي تجيب جوزها المره الجايه ابونا يديها جايزه قيمه مثلا وهكذا الش- اللي تجيب جوزها المره الجايه ابونا يديها هديه هديها قيمة.
الشريط ده
طيب نكتفي كده يا ابونا معلش